السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات لهذه الحلقات لسيدنا علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين هذا الجيل القرآني الفريد الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاهم كما قال في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نسأل الله أن نكون منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم في صحيح البخاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وابو داود فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ فهذا هو الجيل الفريد نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يسبهم ويلعنهم توقفنا في الحلقة السابقة عند موقف سيدنا علي بن أبي طالب في غزوة أحد وقلنا ان هو اللي خد بايد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو بارز كان في المبارزه الاولانيه بارز طلحه بن عثمان وخد بايد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما اصعده على جبل احد كان شهداء كثير شهداء كثيرون من المسلمين وجرحى اكثر كذلك من الانتكاسه اللي حصلت فكان هو وزوجته سيدتنا فاطمه بيداووا الجرحى بعد أن انتهت معركة أحد غزوة أحد المشركون توجهوا إلى مكة المكرمة يرجعوا بلادهم بقى طيب ما أنا قلت لك لو كانوا منتصرين ما دخلوش للمدينة المنورة مش منتصرين لا لو كانوا منتصرين فين الأسرى من المسلمين مفيش لو كانوا منتصرين أين الغنائم من المسلمين برضو مفيش هم ما صدقوا بس عملوا النصر ده او يعني الانتكاسه دي اللي حصلت للمسلمين وقالوا خلاص يبقى ايه يوم بيد يوم بيوم انتوا ضربتونا في بدر واحنا ضربناكم في احد يلا نرجع بقى على ايه على مكه المكرمه عشان يرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستوثق هيخشوا المدينه ولا هيرجعوا على مكه ها ان ركبوا الخيل يبقى هيرجعوا على المدينه يبقى يعمل خلف ضر يخش على المدينه يحتلها ان ركبوا الجمال هيبقوا ايه مروحين بقى خلاص فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ابن ابي طالب في اثرهم روح يا علي شوفهم هيروحوا مكة ولا المدينة فرآهم سيدنا علي بن ابي طالب راكبين بقى الجمال هيرجعوا هيرجعوا على فين على مكة المكرمة يبقى الحمد لله ما كانش فيه نصر بالنسبة للمشركين على المسلمين وبلغ سيدنا علي بن أبي طالب هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد يوم الحد بقى 16 شوال غزوة حمراء الأسد اللي حصل ان بعد الانتكاسة اللي حصلت للمسلمين والشهداء والجرحى و... نتيجة نزول إخواننا دول من على جبل الرماة 40 اللي كانوا على جبل الرماة بقيادة سيدنا عبد الله بن جبير المهم النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة المنورة والصحابة بقى مثقلون بالجراح والجراحات واللي بيداوي جرحه واللي عايز يرتاح واللي ها وينزل قول الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ايه اللي حصل ينزل سيدنا جبريل يا محمد يلا وراهم على طول فين دول في حمراء الاسد تبعد عن المدينة المنورة حوالي 13 ميل عسكر المشركون هناك في حمراء الاسد وبعدين بيقولوا احنا عملنا ايه احنا عملنا ايه ايه اللي عملناه لا محمد قتلتم ولا الصبايا اردفتم لا قتلنا محمد ولا جبنا سبي منهم ولا امال ايه اللي عملناه طب نرجع بقى تاني بقى ده المشركين بيقولوا كده نرجع تاني يفاجأ المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه اللي كانوا في في في, في أحد امبارح في إثرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من حضر غزوة أحد يطلع اللي ما حضرش ما يطلعش إلا سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري طلع وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد أول ما علم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم على بعد بسيط منهم كم ميل اهو سبحان الله 13 ميل في حمراء الأسد اهو وهم في حته اسمها فج الروحاء على طول جريوا وعادوا إلى مكة المكرمة منهزمين خاسئين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عسكر حتى في منطقة حمراء الأسد دي أمر الصحابة أنهم يولعوا نار كل واحد يولع نار قدامه فتخيل 500 نار ولعة حاجة ترعب يعني ايه ده كأن ده ايه ده جيش المسلمين ده ده جيش الإسلام بأسلوب قريش مش هم دول اللي انهزموا امبارح لا ما انهزموش طبعا وإنما لم تكن هزيمة وإنما كانت انتكاسة كذلك نرى موقف سيدنا علي بن أبي طالب في غزوة المريسيع غزوة بنو المصطلق خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واحد ذو القعدة وعاد على أول رمضان سنة أربعة هجرية استغرقت الغزوة دي شهر غزوة بنو المصطلق أو المريسيع المريسيع ده عبارة عن بئر ماء بتشرب منه بنو المصطلق اللي يهمنا في الغزوة دي لأنها حقيقة غزوة مهمة جدا لأن كان فيها حادثة الإفك عن السيدة عائشة إزاي آه النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في هذه الغزوة غزوة بنو المصطلق ما خدتش وقت كبير يعني وكان من عادة الجيش انه بعد ما تخلص المعركة وتنتهي الجيش هيمشي خلاص فيجعلوا واحد في مؤخرة الجيش انت عارف دايما الجيش بيبقى عبارة عن ايه قلب ميمنة ميسرة مؤخرة ساقة ساقة ساقة دي اللي نقدر نعتبرها النهاردة الشين ألف شؤون إدارية اللي فيها المطبخ وفيها المستشفى وفيها كده بعد كل دول ما بينسحب بيمشوا خلاص بتنتهي المعركة لازم واحد يكون خلف الجيش في النهايه يفضل قاعد مستني في المكان يشوف بقى يلم زي ما باسلوبنا هنا يقول لك يلملم يعني يشوف ايه اللي موجود حد ضاع منه حاجه حد ساب حاجه ها آه كده يعني فكان هذا هو سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء مين تطلع معاه في الغزوه دي فخرجت ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سئل في صحيح البخاري من أحب الناس إليك يا رسول الله من النساء قال عائشة قيل ومن الرجال قال أبوها حديث البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ستنا عائشة جدا وهي اللي بتقول حتى مرة في صحيح البخاري ومسلم كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد تقول السيدة عائشة فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتق النبي يعني من فوق كتف النبي عليه الصلاة والسلام ببص عليهم من فوق فلما النبي عليه الصلاة والسلام شافها تقول فطأطأ لي النبي من كبيه نزل لها كتافه فجعلت أنظر إليهم حتى شبعت ثم انصرفت اللي كان في الغزوات ساعات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اطلعوا قدام شوية كده اطلعوا اطلعوا بعيد روحوا بعيد كده سيبوني أنا وعائشة وبعدين يقول لها تسابقيني يا عائشة تخشي معايا في سباق فتخش معاه في سباق مرة هو يسابقها وبعدين هي سابقته فقالت هذه بتلك واحدة بواحدة يا رسول الله فكان سيدنا رسول الله عليه السلام يحبها جدا ستنا عائشة لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا طبعا ان احنا لما بنيجي ناكل بنأكل نسائنا يعني اغمس واكل مراتي او ادي مراتي مودة محبة يعني يقول في صحيح البخاري انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك حتى وانت بتأكل زوجتك فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من الاكل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه يلحق صوابعه اللي كل بيها أنا ناكل بثلاث صوابع مش بالمغرفة واللوحة كده مش اللي ضرب كوريك في الرز ده لا ثلاث صوابع فيلعق يلحق يلعق أصابعه فإنه لا يدري أحدكم أين حلت البركة ممكن تكون البركة في النحواسة دي الأخيرة دي فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الطعام ياخد ايد ستنا عائشة اليمين اللي كانت بتاكل بيها ويلعق اصابعها يلعق اصابعها شوف المودة والمحبة قد ايه فالمهم خرجت ستنا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بنو المصطلق اللي هي غزوة المريسية كان النساء بقى يطلعوا ازاي في الغزوات لان الاصل في المرأة الستر الاصل في المرأة الستر آه النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان هي ملهاش دعوة لكن الشيطان بيستشرفها ولذلك أفضل مكان للمرأة بيتها وأفضل مكان للمرأة في بيتها خدرها في خدرها أفضل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للمرأة أن تخرج للرحم زيارة الرحم للشراء يجوز للمرأة أن تخرج للحج للعمرة للفسحة مفيش مشكلة مفيش حرج لكن الأصل احنا بنتكلم عن أصل المرأة بيتها الله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى سورة الأحزاب برضه في بيوتكن سورة الطلاق يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فالأصل في المرأة بيتها والمرأة مش قاعدة بتلعب في البيت اللي بيقول لك خروج المرأة ومشاركة المرأة أما المرأة بتعمل ايه في البيت المرأة رئيسة مجلس إدارة مصنع الرجال في البيت المرأة لها أربع وظائف ما يستطيع أحد أن يشاركها الحمل والإنجاب اثنين تربية وخدمة الأولاد ثلاثة حضانة الزوج أربعة البيت كنس مسح طبيخ توضيب غسيل وهكذا فكان عشان الأصل في المرأة الستر ولذلك القرآن دايما يقول يا أيها الذين آمنوا طب هو يا أيتها المؤمنات آه ده خطاب للراجل لكن كل خطاب للراجل خطاب للمرأة إلا إذا خص الله تبارك وتعالى المرأة بخطاب يقول لها يا نساء النبي يقول وقل للمؤمنات مثلا دي سورة الأحزاب الثانية وقل للمؤمنات سورة النور فكانت المرأة تركب في هودج هودج يعني يعني عبارة عن صندوق كده صندوق تخش المرأة تقعد جوه وتروح قافله الستارة الهودج ده الهودج له اربع مقابض من ايدين واحد اتنين تلاتة اربعة الهودج ده على الارض نقوم نجيب الجمل ينخ الجمل يقعد اقعد يا جمل يقعد على الارض واحد اتنين تلاتة اربعة كل راجل يمسك من طرف ها تكون المرأة جوه قاعدة يلا هوب على الجمل ها اربط بقى الهودج ده بالجمل اربطه بس يقوم يقوم الجمل الهودج فوق المرأة فوق بس ما حدش شايفها وبعدين يمشي بقى الجمل فالمرأة بتبقى راكبة الهودج فوق فالهودج بيتهز مع خطوات الجمل ولذلك سيدنا أنجشة رضي الله عنه وأرضاه كان صوته جميل ورقيق حلو الإسلام يحب الأصوات الرقيقة الجميلة هو القرآن كلام الله كلام الله تبارك وتعالى لكن ليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن يتغنى بالقرآن شوف انت لما بتسمع واحد يقرأ قرآن جميل بيبقى شوف انت بتعمل ازاي ها سبحان الله ان شاء الله باذنك يا رب بمشيئتك في الجنة عايزين بقى نستمع لسيدنا داوود مزامير داوود تخيل سيدنا داوود لما كان يقول المزامير دي بصوته الجميل الجبل يتمايل تخيل يا جبال أوبي معه والطير الطير تيجي تيجي كل الطير من كل مكان يقف عشان يسمع الصوت الجميل من مزامير سيدنا داود سبحان الله سبحان الله يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل صبيغات إلى آخر الآيات بقول بقى أن سيدنا أنجشة كان صوته جميل ورقيق آه فكان لما الصحابة بيمشوا في الغزوات طبعا ملل بقى انت ماشي في طريق ومش بالعربية دلوقتي بتجري ولا بتاع ده بقى جمل ماشي بر... فنحتاج الى ترفيه فكان سيدنا انجشة يحدو يعني يعمل حداء كده جميل بقى بصوته فتخيل الجمل الجمل ينبسط من الصوت الجميل فالجمل يتمايل الله الله طب واللي فوقه المرأة بقى الله الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنجشة رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير في نساء راكبين على الجمل يا أنجشة استنى استنى ما تخليش الجمل بقى ايه يتفاعل كده وينبسط ويتمايل في نساء راكبين رفقا بالقوارير يا أنجشة وشوف المرأة النبي صلى الله عليه وسلم سمى المرأة ايه قوارير يعني إزاز المرأة فعلا يعني رقيقة وعاطفتها رقيقة لازم نراعي هذه ال ال ال الأشياء يعني المهم خرجت السيدة عائشة في غزوة بنو المصطلق المريسيع وزي ما قلت ما خدتش وقت يعني بسرعة انتصر المسلمون لكن كان في عدة دروس مهمة جدا ان كان منهم سيدنا جهجاه ابن مسعود الغفاري وسيدنا سنان ابن وبر الجهني جهجاه ابن مسعود الغفاري ده من غفار يبقى مكة وسنان ابن وبر الجهني ده من المدينة والاثنين صحابة عشان دول تعرف ان الصحابة ما كانوش ملائكة مش ملائكة بشر زينا ممكن يخطئ ممكن بس على طول يرجع ليس من العيب أن نخطئ ولكن من العيب أن نتمادى في الخطأ وكذلك ما يكونش عندنا إصرار على الخطأ ولا المعصية ولذلك الله في سورة طه يقول عن سيدنا آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ما كانش عنده إصرار على المعصية سيدنا آدم اللي حصل إيه جهجاه بن مسعود الغفاري وسنان بن وبر الجهني ده من قريش من مكة وده من المدينة فبس خلاص بقى دول هاجروا بقوا متحبين وأن... يعني وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار دول بيملوا من بئر المريسيع ده بيملى ميه وده بيملى ميه برضه ما اعرفش ايه اللي حصل بينهم حتى مش مذكور المهم يعني فنادى جهجاه بن مسعود الغفاري يا لكنانة يا قبلتي فصرخ سنان بن وبر الجهني يا للخزرج قبلته لان دول اللي كانوا في المدينة قبيلتي الاوس والخزرج ايه ده يا لكنانة يا للخزرج النبي صلى الله عليه وسلم على طول يخرج ايه ده ما باله دعوة الجاهلية انت بتنادي على قبيلتك وانت بتنادي على قبيلتك دي جاهلية انت نسيته ولا ايه ده كان في الجاهلية انتوا دلوقتي مسلمون ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة إنة ده ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جسي جهنم قال وإن صلى وصام يا رسول الله قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إيه اللي حصل بعد كده ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنتاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب